عنوان حياتي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واشتبيت فلك الحمد على ما أعطيت اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك نحن بك وإليك تباركت وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد أما بعد إخواني وأخواتي في الله يعني يعني أمة الحبيب عليه الصلاة والسلام يا ترى يا اخوانا بس نسأل أسئلة تنشيط للذاكرة كده في بداية الحلقة يا ترى يوم 3 4 2002 3 4 2002 يا ترى كل واحد فينا كان فين يعني سؤال صعب جدا يعني 2002 ده من كام سنة وشهر 4 يعني ايه الفرق بينه وبين شهر 5 يوم 3 4 2002 كان يوم مذبحة جنين اللي اليهود بعد حصار لبلد جنين في فلسطين ونفذت ذخائر الفلسطينيين دخلوا وذبحوا من فيها يا ترى 3 4 2002 دي انت كنت فين انت كنت فين يا ترى في اليوم ده في الوقت ده كان في ماتش كوره بين الاهلي والزمالك ولا كان ايه طب سؤال تاني تنشيط للذاكره برضو يا ترى يوم 31 12 2005 انت كنت فين 31 12 ده ليله راس السنه ده بالتاكيد الناس كلها كانت في راس السنه والاحتفال براس السنه ده يوم نشر الرسوم المسيئه للنبي عليه الصلاه والسلام اول مره اتنشرت في اوروبا الرسوم المسيئه للنبي عليه الصلاه والسلام يا ترى احنا كنا بنعمل ايه طب سؤال ثالث لتنشيط الذاكره يا ترى شهر ديسمبر 2008 كنا فين ديسمبر ايه اللي حصل ده يوم ما اتضربت غزه بقنابل الفسفور على الاطفال بتوعها لحد 9 1 2009 يا ترى كان في ايما ماتش لل- يعني كبير قوي وتصفيات كبيره والناس مشغوله فيها يا ترى انت كنت فين نايم ولا انت كنت مع المباراه ولا انت كنت فين يا ترى يا اخوانا شهر 7 2011 الشهر اللي اتقسمت فيه السودان نصين واتشق فيه جنوب السودان من جسد الامه واتقطع فيه جنوب السودان من جسد الامه يا ترى احنا كنا فين في اليوم ده يعني انا عايز اقول لكم الهدف من الكلام ده ايه الهدف من الكلام ده يا اخوانا ان ياما عدت مواقف كان الدين محتاجنا فيها واحنا ما نعرفش اصلا ان يوميها الدين كان محتاجنا عايزين نفتكر كلمه انس بن النضر لما دخل في غزوه احد والصحابه بيهربوا وبيقولوا قال قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ايه انس بن النضر قبل ما يدخل كان وعد ربنا سبحانه وتعالى لان ادركت مشهدا اخر لا يرين الله ما اصنع خلاص انا راح مني بدر انما انا مش هعوض بق- انا مش هضيع بعد كده اي فرصه انا عايز اقول لكم احنا راح مننا ألف بدر وبدر بس مش عايزين بعد كده نضيع اي فرصه الواقع الرهيب اللي احنا عايشين فيه ده عايز نفوس كبيره قوي عايز نفوس ما بتيأسش عايز ناس تبذل كل ما تستطيع لدين ربنا وهي عارفه ان اللي بتقدمه هيعمل ايه امام الباطل وامام المعاصي اللي موجوده ولكن ربنا كبير يا اخواني فجاه يقرر ابرهه الحبشي انه يجيش جيش من اليمن لمكه من اجل انه يهدم الكعبه المشرفه ولا واحد كان واقف مع الحق في اليوم ده ابرهه الحبشي مع اقترابه من مكه المكرمه مع بدء الاجتياح البري لمكه المكرمه مع بدء وهو على حدود عرفات مع بدء الطبول بتاعه الحرب اصوات الفيل اللي هو جايبهم اصحاب الفيل هاجمين على مكه وعلى الكعبه كل اهل مكه هربوا منها وسابوها هربوا على الجبال وهربوا على الشعاب رئيس لجنة المفاوضات من مكة أبو عبد المطلب يروح لأبرهة الحبشي عشان يفاوضوا أبرهة بيقول له عايز إيه؟ قال له أنا كان ليا 200 إبل أنت خدتهم 200 إبل أنا داخل أهدم الكعبة المقدسة بتاعتكم وأنت جاي تكلمني في الإبل والغنم قال له لقد يعني إيه لقد حقرتك أو يعني أنا كنت ما, ما كنتش أظن إنك كده يعني يعني الناس دي الغرب لما بيشوفونا وإحنا مهتمين بالدنيا رغم أوضاع ديننا دهيت بيحتقرونا بننزل أصلا حتى من نظر أهل الباطل نفسهم فقال عبد المطلب كلمته الشهيرة الإبل ليس لها رب غيري وللبيت رب يحميه فلسطين لها رب بقى وأفغانستان لها رب والعلاء لها رب وجنوب السودان لها رب والصومال لها رب والتنصير بقى المسلمين اللي بيقعوا تحت طائلة لهم رب وإنما أنا إيه دنيتي ديت اللي أنا بحميها للأسف الشديد الفكر اللي بيضيع دايما وتيجي لحظة الاجتياح يا إخوانا تيجي لحظة الاجتياح البري من جيش أبرهة بالأفيال اللي فيه بالطبول اللي بتدق بالجنود اللي فيه وفجأة يخرج جنود لله سبحانه وتعالى كانش حد يتوقع أبدا إن هيبقى لهم أي دور في في معادله القوه في الواقع في يوم من الايام شويه طيور طيور ضعيفة أجنحتها ضعيفة ريشها ضعيف لا تملك أي شيء طيور ما فيش فيها أي ميزة عن أي طيور تانية بنشوفها في الدنيا طيور لا تملك أي شيء ما كانش حد يتخيل إن الطيور الضعيفة ده إيه والأجنحة الضعيفة ده إيه في يوم من الأيام هيبقى لها دور في تغيير المعادلة هيبقى لها دور في قلب الأوضاع هيبقى لها دور في الانتقام من أهل الباطل الطيور كان في رجلها حص- حجارة صغيرة قوي المفسرين بيقولوا قد العدس في مفسرين تاني بيقولوا قد الحمص يعني حاجة بسيطة وتنقض عليهم وتلقي ترميهم بحجارة ترميهم بشوية العدس وشوية الحمص ده أهو، الحجارة اللي في الحجم ده فإذا بالأفيال تسحق سحقا وإذا بالجنود تنسف نسفا وإذا بجيش أبرهة ينهار انهيارا أنا عايز أسألك دلوقتي كان ممكن ربنا يبعت أسود على الفيلة ربنا ما بعتش أسود ليه ربنا بعت شوية طيور ضعيفة ليه كان ممكن ربنا يخلي في رجلها قنابل نووية أو هيدروجينية ربنا خلى في رجلها شوية حاجات قد الحمص وقد ال- وقد العدس ليه ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا قوموا لدين ربنا انتوا الطيور اللي في كل زمن لما هيهجم جيوش ابرهة على دين الله انتوا اللي هتقوموا تدافعوا انت يا اللي ما بتعرفش تقول كلمتين على بعض انت يا غلبانه يا اللي ما انتش عارفه اعمل ايه ده انا ضعيفه زي الطيور اللي انت بتتكلم عنها اللي جناحتها ضعيفه وريشها ضعيف انا هعمل ايه الطيور ديت لما ربنا ارسلها نسفت الجيش نسف هو ايه الرساله اللي احنا عايزين نوصلها الليله الرساله اللي احنا عايزين نوصلها الليله لكل ملتزم ولكل ملتزمه لكل غيور على دين ربنا سبحانه وتعالى ما تيأسوش يا جماعه لما تشوفوا المنكرات في كل حته ما تيأسوش لما تشوفوا شرع ربنا بيتحارب ما تيأسوش لما تسمعوا المبادئ الفوق دستوريه يعني اللي هدفها منع شرع ربنا من الوصول لقياده مصر ما تيأسوش لما تشوفوا المنكرات لما تشوفوا ربنا بيعصف كل شارع لما تشوفوا نص مليون موقع قذر على شبكة النت قدام الشباب بتوعنا ما تيأسوش يا جماعة صدقوني لما أقل ناس هتقوم بس هتقوم صادقة لربنا سبحانه وتعالى ربنا هيجيب على إيديها نتائج مذهلة مذهلة عايز أقول إيه عايز اقول ان دين ربنا هينتصر هينتصر انت الخسران لو خسرت اعظم صفقه في حياتك كلها صفقه انك تبقى جندي من جنود ربنا انت الخسرانه لو خسرت اعظم صفقه في حياتك كلها صفقه انك تبقي خادمه لدين ربنا سبحانه وتعالى عايز اقول ايه عايز اقول اصحاب الفيل عادوا من جديد هو ده الشعار بتاع حلقتنا الليله اصحاب الفيل رجعوا يا اخوانا اصحاب الفيل ممكن الافيال ما عادتش افيال الافيال عادت حاجات تانية كتير قوي دلوقتي ولكن اصحاب الفيل رجعوا بس المره دي مش هاجمين على بيت الله هاجمين على شرع الله المره دي هنقول زي زمان للبيت رب يحميه للشرع رب يحميه ولا المره دي هنقف مع دين ربنا من خذل مسلما خذله الله يوم القيامه امال اللي يخذل الاسلام امال اللي ما يقفش مع الاسلام ودين ربنا وشرع ربنا سبحانه وتعالى بيحارب نحري دون نحرك يا شرع الله زي الصحابي ابو طلحه لما كان بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام نحري دون نحرك يا رسول الله النهارده الهجوم مش على النبي عليه الصلاه والسلام النهارده الهجوم على شرع ربنا سبحانه وتعالى وعايزين نقول نحري دون نحرك يا شرع الله انا الرساله اللي عايز اوصلها الري- الليله رساله خطيره جدا اوعى تيأس اوعى تقول ان احنا ضعاف اوعى تقول ان الباطل قوي اوعى تقول ان خلاص اوعى تقول ان انا هعمل ايه اوعى تقول ومعظمنا ما بيعرفش يشتغل في الدعوه وبتقول لنا كلموا الشباب واتكلموا يعني ماشي لما بتتكلم عن ناس نزلوا وكلموا النوادي والقهاوي والشباب احنا ما بنعرفش نعمل كده ما عندناش الامكانيه دي ما عندناش الفصاحه دي ومعناش فلوس نجيب مليون سي دي نوزعه على الشباب ومعناش فلوس نعمل قنوات فضائيه اسلاميه كمان وكمان ما هنعمل ايه احنا ما فيش في ايدينا حاجه نعملها انا بقول لك انك بامكانياتك الضعيفه دي لو قمت لربنا هتبقى عامل زي الطير الابابيل ده ايه الطير الضعيف وده ايه ولكن هجمت ورمت الحاجات اللي زي الحمصايه ده ايه ربنا نسف بيها الباطل نسف درس الليله عن يعني ان اوعى تيأس وياما كان الحق ضعيف قوي قوي قوي اهله يعني وكان الباطل قوي جدا جدا جدا ولكن قام ناس من اهل الحق وصمدوا امام الباطل ربنا جاب على ايديهم نصرات مذهله الواحد ياما شاف والله يا اخواني ياما شاف ايات بينات على نصرة ربنا اول ما بتشتغل في الدعوة اول ما بتشتغل بجرأة ما تخافش ما تهابش الناس ما تهابش العصاة انصح قول لي ده حرام قول لي ده اتق الله قول لي ده يعني انا انا داخل الوقت من ال من ال من البتاع من القناة لقيت قناة تانية من القنوات الكبيرة قوي واحد واقف فوق وبيدخن ومشغل مش عارف اغاني ايه فاقول له يا راجل يا طيب فبيبص لي كده بيقول لي في إيه؟ بقول له كلام ربنا وحش قال لي كلام ربنا جميل قوي قلت له يا عم ما تشغل كلام ربنا سبحانه وتعالى في لحظه المنكر زال وال... والاغاني ممكن يبقى مكانها قران والسجاير تتطفى وذكر ربنا يجي يا اخوانا بكلمه يا اخوانا احنا خسرانين ايه سبحان الله العظيم اشد ايه توبيخ في كتاب الله انا عايز اقف معاكم الاول واقفه معاها دلوقتي يعني في بدايه هذا الدرس ما هي اشد ايه توبيخ في كتاب الله على قول ابن عباس قول الله سبحانه وتعالى لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت يعني ربنا بيقول اهل الدين لما شافوني بعصى لما شافوا ربنا بيعصى ما اتكلموش ليه ما دعوش الى الله ليه ما عرفوش الناس يعني ايه دين ربنا وحدود ربنا وشريعه ربنا ليه ابن عباس بيقول ده اشد ايه توبيخ في كتاب الله الايه اللي قبلها على طول في سوره المائده وترى كثيرا منهم ربنا بيوصف شكل مجتمع بعد عن شرع ربنا سبحانه وتعالى وترى بقت في عينيك المنكرات في كل حته المنكرات في كل مكان ربنا بيعصى في كل مكان ترى كثيرا منهم ما عادتش المعاصي بنت مش كويسه في دفعه واقفه مع شاب في وسط الجامعه زي ما الواحد اول ما دخل الكليه كان الوضع كده لا ده بقى معظم بنات كتير واقفين مع شباب والمتبرجات هم الاكثريه والشباب اللي بيطلع الرحلات المختلطه هم الاكثريه وترى كثيرا منهم يسارعون كثير من الموظفين ممكن تلاقيه بيمد ايده على رشوه كثير من رجال الاعمال ممكن تلاقيه بيتعامل بالربا كثير وترى كثيرا منهم ترى بعينيك المنكرات في كل مكان يسارعون في الاثم والعدوان يسارعون يعني يفاعلون يسارعون ده يعني بقت ال- ال- المعصيه مصلحه يعني المصلحه اللي فيها رشاوي كتير واحد من القيادات بتوع الفلول قبل الثوره كان يعني بيقولوا له بنتك اتجوزت مين اتجوزت فلان وعملت له ايه بقى قال لهم عينته في كويت مصر قالوا له ايه كويت مصر ده قال لهم المصلحه الفلانيه مليانه رشاوي فهو كانه سافر الكويت وهو قاعد في بلده يعني بقت ال- المكان اللي فيه المعصيه ده بقى الايه والعياذ بالله ده السحت بقى بقى ده المكان اللي بنسميه كويت مصر والعياذ بالله وترى كثيرا منهم يسارعون الناس هتموت على المعصيه هتموت على الفلوس من حلال او حرام هتموت على الكراسي حتى لو باعت دينها يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون انا عايزك تغضب انا عايزك تغضب اغضب اغضب لما تشوف الوف من الناس خارجه من البنوك وداخله منها بيتعاملوا بالربا قهرا عنهم اغضب لما تشوف المتبرجات مالين الشوارع اغضب اغضب لما تشوف رنات المحمول بتاعت معظم الناس اغاني لفلان ولفلانه اغضب اغضب لما تيجي تفتح قناه دينيه تلاقي 20 قناه قبلها كلهم فسق وفجور اغضب اغضب لما تعرف ان في نص مليون موقع جنسي على شبكه الانترنت قدام شبابنا اغضب انا عايزك تغضب انا عايزك تغضب لما تعرف ان في مصانع خمور مرخصه ونوادي قمار مرخصه ومحلات خمور home delivery اغضب انا عايزك تغضب لما تمشي في الشارع تلاقي اولاد وبنات ماشيين مع بعض ما فيش علاقه شرعيه بينهم اغدان متخذين اغدان الصحوبيه والصداقه والحب والعشق اللي في القران متخذين اغدان انا عايزك تغضب انا عايزك تغضب لما تشوف المنكرات لما تشوف ربنا بيعصى دم الايمان جواك يفور الدم الايماني جوه قلبك يغلي انا عايزك تغضب لربنا تغضب زي كل المؤمنين لما يشوفوا مولاهم بيعصى بيغضبوا وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون الايه اللي بعدها لولا ينهاهم الربانيون والاحبار لو كانوا اهل الدين اتكلموا لو كانوا اهل الدين ما سكتوش لو كانوا اهل الدين قاموا بالرساله بتاعتهم لبئس ما كانوا ايه مع الفاسدين ربنا قال لبئس ما كانوا يعملون بيعملوا اعمال وحشه عارفين مع اهل الدين ربنا قال لبئس ما كانوا ايه يصنعون لبئس ما كانوا يعني ايه يعني يعني كان اهل الدين اللي سكتوا دول هم اللي صنعوا الفساد انت اللي انت سبب في التبرج انا سبب ازاي ده انا لابسه حجاب امهات المؤمنين وانا لابسه ادناء وانا لابسه اسدال وانا لابسه خمار وانا لابسه نقاب وانا لابسه ملحفه انا احنا السبب ازاي انتوا السبب في التبرج لو كان اول بنت متبرجه وقفتها وقلت لها حرام اتقي الله ما كانتش اللي بعدها كشفت اكتر واللي بعدها كشفت اكتر انت السبب انت السبب في ان الكورنيش مليان شباب وبنات لو كان اول واحد خدته على جنبه وقلت له حبيب قلبي خاف من نظره غضب من ربنا ما كانش الالوف مشت وراه انت السبب انت السبب في الديجيهات اللي ماليه الدنيا لو كان اول محل شغل دي جي في الافتتاح بتاعه نزلت انت وانت وانت وقلت له حرام عليك لو عايز تعصي ربنا ما تسمعناش معصيه ربنا ما كانش الديجيهات انتشرت بالمنظر ده احنا السبب يا اخوانا احنا السبب ربنا قال لا بئس ما كانوا يصنعون انتوا اللي صنعتوا الواقع ده انتوا اللي شجعتوا الباطل ان هو انتوا لما سكتوا على اللي لابسه بنطلون اللي لابسه جنوله ولما سكتوا على كمل الدايره للاخر انتوا السبب انتوا السبب في التبرج لان انت اللي سكت على انكار المنكر انت اللي سكت على الدعوه الى الله انت اللي ما وعظتش الناس انت اللي ما قلتيش حرام طب انا هعمل ايه ما انت بتقول ترى كثيرا منهم المجتمع معظمه بقى كده انا هعمل ايه انا غلبان وانا غلبانه وما بنعرفش نتكلم ومعناش الامكانيات اللي نقدر ان احنا نشتغل فيها طب اسمعي الايه اللي بعدها بقى وقالت اليهود يد الله مغلوله يا نهار ابيض ده الموضوع ما عادش يسارعون في الاثم بقى يعني انا عايزك بس تقارن لولا ينهاهم الربانيون والاحبار الايه اللي قبلها والايه اللي بعدها الايه اللي قبلها يسارعون في الاثم جرأة بس على حدود الله الآية اللي بعدها يد الله مغلولة جرأة على الله نفسه العلماء في التفاسير قالوا ايه قالوا لما اهل الدين سكتم ما عادوش بيدعوا الى الله الفجور انتقل من الجرأة على حدود الله الى الجرأة على الله سبحانه وتعالى نفسه زي الراقصة اللي طلعت في شارع من شوارع القاهرة في يعني نايت كلاب من الحاجات اللي هي بتروحهم ورقصت بالنقاب يعني ايه يعني الرقص في حد ذاته جرأة على حدود الله انما النقاب لا ده جرأة على الله نفسه بقى يبقى بعدها لما تطلع راقصة اسبانية وترقص بثوب عليه ايات قرآنية انتوا زعلانين منها ليه اذا كان عندنا في بلاد الاسلام عمل هذا ولم ينكر عليها يا اخوانا يعني لولا انهاهم الربانيون والاحبار لازم دي اشد اي توبيخ في القرآن ربنا سبحانه وتعالى بيوبخ اهل الدين ويوبخ اللي سكت يوم القيامه انت سكت ليه طب انا هعمل ايه زي ما قلت لكم يا اخوانا اقل اقل دعوه الى الله اقل كلمه من لسان متلعثم اقل نصيحه لا تتخيلي تاثيرها هيبقى ايه اقل نصيحه لبنت متبرجه ما تعرفيش ربنا سبحانه وتعالى هيفتح بالكلمه دي قد ايه يعني الواحد كان في درس من الدروس راح في بلد من البلاد رحت ادي الدرس في المسجد خرجت من المسجد في تجار مخدرات في البلد يلا نكلمهم رحنا نكلم تجار المخدرات متجمعين في قهوه معينه درس في القهوه ايه المشكله ايه المشكله ان احنا ننزل للناس ايه المشكله ان احنا ان احنا ننهى الناس لولا ينهاهم المشكله ان احنا ننهاهم وانا بتكلم مع تجار المخدرات في ال- في القهوه لقيت شباب من نادي الشباب في ال- في المكان اللي احنا فيه لازم تيجي تكلمنا في نادي الشباب ثلاث ادوار بقى اللي بيلعب دومينو واللي بيلعب آه، بينج بونج واللي قاعد قدام ال video games واللي قاعد و- نادي شباب وتلم الناس كلها وعلى السطح والدنا كلمه يا اخوانا ال- الخير بياتي بالخير يا اخوانا احنا احنا هايبين الناس ليه احنا هايبين اللي بيعصي ربنا ليه ده علق اول سوره في القران نزلت سوره العلق كان ربنا بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام والصحابه ما تهابوش الكفار دول شويه علق دول شويه علق دول شويه دود ربنا اللي سبحانه وتعالى نفخ فيهم الروح واقامهم وبقوا بني ادمين انما دول في قدره ربنا سبحانه وتعالى شويه علق متعلقين برحمه ربنا سبحانه وتعالى زي ما سيدنا ابراهيم قال وكيف اخاف وكيف اخاف اخاف ازاي وانا معايا ملك السماوات والارض يا اخوانا نتكلم عن ربنا يا اخوانا ندعو الى الله سبحانه وتعالى ونشوف النتيجه هتبقى ايه الدرس بتاع الليله زي ما قلت لكم له اتجاه واحد اتجاه اوعى تيأس اوعى تقول الباطل قوي اوعى تقول المعاصي اوعى تقول الحفله بتاعت المغني الفلاني هنعمل فيها ايه ده مغني مشهور جدا والناس كلها رايحه انزل بس كلم الناس انزل قول لهم كلمتين غلبانين وما انتش عارف تتكلم وما انتش عارف تقول ايه وشوف ربنا يعمل لك ايه وشوفوا المعجزات يا اخوانا ما تسيبوش المنكرات يا اخوانا ما تسيبوش الناس تعصي ربنا يا اخوانا ما تسيبوش حدود ربنا بتنتهك قدام عينيكم وانتوا ساكتين يا اخوانا ده مش دين يا اخوانا دي عواطف جوه قلوبنا ما نقدرش زي مساله ان الواحد قاعد ينبح في صوته يا اخوانا نضحي عشان الدعوه نضحي عشان نشتغل في الدعوه واول ما بتلاقي الاخ جاله اي فرصه دنيا يلا طيران عليها دعوه ايه بقى وتسمع الكلمه الخنيئه الخنيقه اللي الواحد يعني للاسف الشديد يعني يعني متالم منها اضحي ليه واضحي بايه واضحي عشان ايه يعني هقول له ايه ما هو اصل الحاجات دي ما بيتردش عليها ممكن شاب بيحب بنته وجاي له فرص سفر انا مش همشي لان هي شرط عليه انها تقعد هنا وانه ما يسفرهاش وتسيب مامتها مثلا هنا قعد هنا وساب فرص ياما عنده في الدنيا اللي بيحبها الحب يا اخوانا عاطفه بتدفع للتضحيه انا مش هقول لك ضحي ولا هقول لك ضحي لان التضحيه دي محدش بيقول لحد ضحي ده اللي ما فيه في قلبه عاطفه تجاه الدين هو بيضحي عشان دين ربنا بتلاقي واحد بيحب بنت واتجوزت واحد غيره وياما الواحد شاف ممكن اساتذه في ال- في الكليه كانوا عندنا كبار واحد يقول لي ده ده كان بيحب بنت و- وما اتجوزهاش وحد ما كبر مش راضي يتجوز أ- انا مستغرب ليه لانه هو حاسس ان هي دي دي الدنيا كلها لو دي كسبها وخسر الدنيا كلها وما خسرش حاجه ولو دي خسرها وكسب الدنيا كلها وما كسبش حاجه وده العاطفه يا اخوانا هي دي العاطفه تجاه الدين العاطفه دي انا ما اقدرش اعلمها لك العاطفه دي ما حدش هيعلمها لك العاطفه دي ما حدش هيقدر يجيب واحد بيحب دين ربنا ويوصل سلك القلب واحد ما بيحبش دين ربنا وينقل الشحنه من هنا لهنا العاطفه دي ما بتتعلمش العاطفه دي لو مش في قلبك مين اللي هيقدر يقول لك ضحى عشان حاجه انت ما بتحبهاش حاجه انت ما انتش حاسس انها اغلى حاجه في عمرك حاجه ما انتش حاسس ان هي كل شيء في حياتك حاجه ما انتش حاسس ان هي الرساله اللي تستاهل انك تعيش عشانها مين اللي هيقدر يعلمها لك مين اللي هيقدر يديك العاطفه دي العاطفه دي لو ربنا ما نزلهاش في قلبك محدش هينزلها في قلبك العاطفه دي لو ربنا ما رزقهاش لقلبك محدش هيقدر يوصلها لك عاطفه انك تضحي عشان الدين بيقول لي اضحي ليه واضحي بايه واضحي عشان ايه هقول له ايه دي اسئله لا اجابه عليها لما ربنا يرزقنا العواطف تجاه دين ربنا هنعرف نضحي بايه بعمرنا ونضحي ليه عشان ربنا يذكر عشان حدود ربنا تحمى عشان الجنه والفردوس الاعلى نجاور الله فيها واضحي عشان ايه هنضحي عشان ايه ولا ايه ولا ايه المواقف كتير يا اخوانا للي عايز يصمد للي عايز يصبر في الفتره اللي احنا فيها ديت فتره المبادئ استرتش كان نفسي اسمي الدرس ده مبادئ استرتش المبادئ التي تتمدد بالحراره وتنكمش بالبروده المبادئ يا اخوانا انا عايز اعيش عشان ديني احد اخوانا الدعاء اللي بيجي في القنوات جاي له يعني عقد بالوف مؤلفه يعني يقترب من 20000 و- ومش راضي مش راضي ليه انا دروسي هنا ودعوتي هنا وهو يعني بالكاد بيحوش طول السنه ثمن العمره اللي بيطلعها كل سنه بالكاد بيقدر يحوشها وممكن معظم العمرات بيستلف اما بيقدر يردها ليه واحد عارف قيمه دعوته انا افرض سافرت ده هرجع الاقي الدعوه دي ازاي وهرجع الاقي ال- الفتح اللي ربنا فتحه لي ده تاني ولا لا يا اخوانا دي عواطف يا اخوانا دي عواطف معانا موقف من المواقف الخطيره جدا اللي تخلي ما حدش بعد كده ييأس ما حدش بعد كده يحبط ما حدش بعد كده يقول وانا هقدر اعمل ايه وانا هقدر اغير ايه مشهد فتح في التغيير فتح في النصر فتوحات مهوله مشهد سيدنا موسى وهو داخل على فرعون وفرعون لما لقى موسى وحيد قال لك اما اخبط لي خبطه اعلاميه من ورا موسى اعمل ايه ائتوني بقى بالصحراء من كل مكان ونعمل بروباجندا اعلاميه ونجيب الناس يوم العيد بقى وفرعون على العرش بتاعه بقى وموسى يهزم قدام الصحراء ويبقى فرعون يعلو ويعلو كمان خبطه اعلاميه على حساب الدين الدين بقى مصدر خبطات اعلاميه قال تعالى وجاء السحرة فرعون قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين هتدينا كاش ماني يعني وأرصدة قال نعم وإنكم لمن المقربين يا عم ده أنت هتمسك وزير إيه وأنت هتمسك رئيس إيه وأنت هتمسك وزير إيه ده أنتوا أنتوا مش عارفين إيه، بس أنتوا بس شدوا حيلكم مالكوش دعوة قالوا يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين بيترسموا بقى يا شعب مصر الكره في ملعبنا يا شعب مصر احنا الديمقراطيه واحنا الحريه واحنا ال... بس احزاب دينيه لا ديمقراطيه على الشيوعيين ماشي على العلمانيين ماشي انما الاحزاب الدينيه لا لا يمكن وجاء السحرة فرعون قالوا أئن لنا لأجرا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين بيترسموا قدام الشعب المصري فقال قال ألقوا فألقوا فلما ألقوا حبالهم وعصيهم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم الناس رعبت أنا عايز أقول لك إيه في الموقف ده أنا عايز أقول لك إن فرعون جاب سبعين ألف ساحر خلاصة سحرة مصر وصفى منهم 7000 ساحر وبعد كده صفى من ال 7700 ساحر واقف قدام موسى اخطر 700 ساحر على وجه الارض لان مصر اصلا يعني في الوقت ده بتنشر السحر في الارض كله اخطر 700 ساحر على وجه الارض وسيدنا موسى لوحده والشعب واقف مش عارف هو فيه ايه يعني وما بيشجعوا فرعون وخلاص تخيل معايا القى موسى عصاه فاذا هي تلقف ما يأفكون الاجسام بتا... ال- ال- ال- الحيات بتاعتهم ميل في ميل يعني عشرات الالاف من الحيات قدام حيه واحده عشرات الالاف من السحره قدام عبد واحد لله سبحانه وتعالى بيقول لك بيقول لك سبحان الله العظيم فلما القي السحره ساجدين قالوا امنا برب العالمين فرعون قال لهم امنتم بي قالوا بل برب موسى وهارون فقتلهم بيقول لك في التفاسير بيقول لك فاصبحوا سحره الصبح كانوا سحره وامسوا شهداء فاصبحوا سحره وامسوا شهداء قدره الله على على قلب اي وضع قدره الله على تغيير اي وضع قدره الله على اصلاح اي وضع قدره الله على النصر النصر على سبعين الف ساحر قدره الله ابن عباس بيقول لك فيه يعني في زاد المسير بيقول لك بيقول لك فامن لموسى يومها 600 الف انسان 600 الف تخيلوا لو في يوم واحد بس بسبب انكار منكر من المنكرات 600 الف شاب وبنت من شباب النوادي والجامعات والفيسبوك والنت واليوتيوب والتويترز وال 600 الف يدخلوا في الالتزام في يوم واحد يا اخوانا ايه الفتح ده قدرة الله يا اخوانا لما حد بيقوم للدين بتحصل نصرات مذهله لما حد بي بيقوم يجهر بكلمة الحق بتحصل فتوحات مذهلة بتحصل نص- نصرات مبهرة ولكن مين اللي يقوم لنصر دين ربنا سبحانه وتعالى مين اللي يتصدر لنصر دين الله مين اللي يضحي مين اللي يقف مين اللي يصمد مين اللي يثق ان ربنا مش هيسيبنا ابدا مين يا اخوانا انا بفتكر الموقف بتاع النبي عليه الصلاه والسلام وهو واخد 1400 صحابي وطالع بيهم في ذو القعده ذو القعده كان يعني المكه في عمره عشان يعتمروا في الحديبيه يعني بعد الحديبيه في مكه عشان يعتمروا يعني ال- الوقت ما- خلاص اللي معاه فلوس بيسافر على يوم الترويه في الحج ويرجع على ثالث يوم العيد مثلا انما ايامها ما كانش كده ذو القعده ده قبل ذو الحج قبل الحج على طول العرب كلها في مكه وكل العرب مستعديه تنزل مكه لو عرفت ان في اي خطر على مكه انا عايزك تتخيل ان 1400 صحابي رايحين طول الطريق 500 كيلو متر لحد مكه بيكلموا نفسهم طب اهل مكه هيعملوا ايه طب اهل مكه هيسيبونا ندخل فعلا طب اهل مكه لو قتلونا هنقتل العرب كلهم ازاي انا عايزك تتخيل الموقف ده وربنا يحميهم وينزل سوره الفتح ويرجعوا منتصرين ظافرين باعتراف سياسي من مكه المكرمه بدوله الاسلام للمره الاولى وانفتاح ابواب الدعوه في جزيره العرب قدام المسلمين مما ادى الى تضاعف عدد المسلمين ست اضعاف في خلال سنتين بس طيب يعني انا عايز اقول ايه انا عايز اقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى في الموقف ده نزل ايه ايه من ايات القران ربنا بيقول بعد 20 سنه للصحابه انا نصرتكم ليه ربنا بيقول لكل الاجيال ليوم القيامه انا نصرت دول ليه الصفات اللي كانت في دول اللي خلتنا ننصرهم على الدنيا كلها انا اشمعنى نصرت دول يا اخوانا لازم نفوق لازم يا اخوانا نقوم ونشيل الرساله انا عايز اقول لك لو انت مكان الرماة على جبل احد وشفت الغنيمه بتاع 3000 مقاتل بيجروا وسايبين الغنائم والذهب بتاعهم هتنزل ولا هتقف انا عايز اقول لك لما النبي عليه الصلاه والسلام اراد ان ثمامه بن اثال تاجر من اكبر تجار ومورد القمح في جزيره العرب يسلم ربطه في عمود في المسجد النبوي ثلاث ايام عشان يشوف الصحابه وهم بيصلوا وهم بيعبدوا وهم بيقوموا الليل فيتاثر قلبه فعلا ثمامه اسلم لما شاف الصحابه لما شاف الابطال انا عايز اقول لكم يا اخوانا لو النبي عليه الصلاه والسلام الوقت ربط ثمامه بن اثال قدامنا احنا بقى ثلاث سنين مش ثلاث ايام فماما بن أثال كان هيسلم بسببنا يا اخوانا يا اخوانا انا عايز اقول لكم لو احنا مكان عبد الله بن رواحه في غزوه مؤته شاف جعفر اتقطع حتت تحت الرايه وهو اللي المفروض يتقدم ويمسك الرايه بعده لو انت مكان عبد الله بن رواحه لو انت مكان عبد الله بن رواحه هتدخل هتمسك الرايه انا عايز اقول لك لو انت مكان انس بن النضر داخل بيجري على جبل احد على غزوه احد والصحابه بيهربوا في ايه رسول الله عليه الصلاه والسلام قتل لو انت مكانه هتدخل زي ما انس بن النضر دخل لو انت مكان حبيب بن زيد رضي الله عنه اللي النبي عليه الصلاه والسلام بعته لمسيلمه الكذاب ومسيلمه قال له اتشهد اني رسول الله يقول له لا اسمع يقطع حته من جسمه حته من جسمه حته من جسمه لحد ما قطع جسمه كله لحد ما قتله لو انت مكان حبيب بن زيد هتصبر هتقول له لا اسمع ولا هتقول له اللي هو عايزه يا اخوانا احنا لازم نشوف الصحابه دول انتصروا ليه الجيل ده ربنا فتح على ايده ليه الجيل ده كان ضعيف قوي قدام الفرس وقدام الروم وقدام العرب وقدام جزيره العرب وقدام مكه وقدام ابو جهل وقدام ابو لهب ليه دول ربنا نصرهم ليه دول ربنا رفعهم ليه دول ربنا ايدهم ليه دول ربنا اداهم معجزاته ليه دول ربنا احاطهم بملائكته ليه دول ربنا رفعهم وفتح لهم البلاد ومكن لهم في الارض ما احنا نفسنا ربنا يفتح على ايدينا ما احنا نفسنا ربنا يفتح لنا ما احنا نفسنا ربنا سبحانه وتعالى يورينا عز الاسلام قبل ما نموت بدل ما نموت واكبادنا هتتفتت من الهم ان احنا مش شايفين عز الاسلام في حياتنا اشمعنى دول قال تعالى ايه ربنا بيقول اشمعنى دول عشان انت تعرفي بقى اشمعنى دول وعشان انت تعرف اشمعنى دول عشان بعد كده ما يجيش واحد يفتكر ان الدين اللحيه ان الدين انه اقصر الجلابيه جايب لي حته من منظومه رهيبه وماسك لي فيها بيقول لي الدين واصل انا ملتزم ملتزم بايه يا ابني يا اخوانا يعني الحديث ذو شجون وشجون وشجون قال تعالى محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام واحد صفات بقى اللي, اللي اللي نزل النصر عليهم والذين معه والذين معه معاك يا دين الله معاك يا رسول الله لا يمكن الدين يحتاج في موقف احنا ما بقاش موجودين لا يمكن الدين يحتاجني وانا ما بقاش موجود دنيا ايه اللي تعطلني عن دينك يا رب هموم ايه اللي تعطلني عن نصرتك يا رب اشوفك يا رب بتعصى وانا باكل واشرب وانام وافكر في دنيتي يا اخوانا قلوبنا دي جبناها منين القلوب دي يعني قلوب الصحابه ما كانتش كده خالص احنا القلوب دي جبناها منين القلوب اللي مليانه امراض وشهوات وعادي يعني ما تفكرش حتى انك تفتح المصحف تجاهد قلبك في شويه تلاوه قران عشان قلبك ده يتغسل شويه القلوب دي القلوب دي القلوب دي يعني لا امل في اصلاحها الا بالله سبحانه وتعالى والذين معه يعني ايه والذين معه يعني الوقت حصل مشكله النبي عليه الصلاه والسلام اتشتم غزه اتضربت الصومال آه، آه، بتتضرب المبادئ الفوق دستوريه بتعلن وخلاص انسوا بقى قصه الشريعه دي 100 سنه لقدام ال- كل ده بيتعمل ده لا يمكن يغيب عن موقف زي ده لا يمكن يتخاذل عن موقف زي ده لا يمكن يخذل الاسلام في موقف زي ده عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام وهو خارج في غزوه تبوك واحد جاي من بعيد النبي قال له ايه كن ابا ذر اشمعنى يا رسول الله ابو ذر لان ده لا يمكن الدين يبقى محتاجه وما يجيش لا يمكن ده لا- جاي جاي كن ابا ذر بقى ابو ذر كن ابا خيثمه بقى ابو خيثمه كان ابو خيثمه ليه الناس دي لا يمكن الدين يحتاج وما يجيش انت معاه انت مع الدين ما انا سالتكم في اول الحلقه 3 4 2 و2 كانت فين 2002 و31 12 سنه 2005 لما النبي عليه الصلاه والسلام اتشتم كنتوا فين وديسمبر 2008 لما اطفال غزه اتضربوا بالفوسفور كنتوا فين و7 2011 لما جنوب السودان اتقصت واتذبحت من جسم الامه كنتوا فين اكمل لكم تواريخ نكمل بقى تواريخ بقى و- وده- يعني يعني ده انا مش عايز نجيب بقى كمان بقى في الوقت ده كان في مباراه وفي الوقت ده كان في حفله لفلان وفي الوقت ده كان في سبحان الله يا اخواني احنا كنا فين طب واحنا دلوقتي مع دين ربنا ولا مش مع دين ربنا والذين معه والذين معه انا عايز الكلمه دي تتحفر في قلوبنا حفر والذين معه معاك يا دين الله مفيش مره هتحتاجني فيها يا دين الله وهتعقاص لا يمكن زي ما علي بن ابي طالب في غزوه خيبر والنبي عليه الصلاه والسلام خارج وهو ما بيموت على الارض مش قادر من المرض اللي في عينيه فقال في صحيح البخاري انا اتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيلوني شالوه زي الصحابي اللي هاجر في في اخر يعني يعني قبل ما يموت بساعات لما شالوه عشان يهاجر من مكه للمدينه شيل ومات عند اطراف مكه ومات بعد ما عدى اطراف مكه بشويه يا اخوانا دي عواطف يا اخوانا والذين معه ها اتنين اشداء على الكفار فين دي بقى ان شاء الله فين دي يا اخوانا ولا احنا اصلا يعني يعني اهل الباطل مش حاسين بينا مش لان احنا يعني ما عندناش الامكانيات بتاعتهم لا والله يا اخوانا لان احنا مش اقوياء لو احنا اقوياء في الحق اهل الباطل هيحسوا بينا اهل الباطل هيفزعوا مننا انما احنا فين اصلا هم مش حاسين بينا احنا خاملين رحماء بينهم فين رحماء بينهم دي وانا بكلم تجار المخدرات وقاعد كده قاعده بقى ايه قاعده زي العسل ما شاء الله يعني طبعا يعني يعني الناس مش يعني انت بتبقى من بره شايف الصوره انما من جوه بتبقى الصوره في غايه يعني ممكن تلاقي ناس طيبه ممكن تلاقي ناس ودوده ممكن تلاقي ناس جدعان ممكن تلاقي ناس عندها شهامه ممكن تلاقي ناس فيها الصفات تقول سبحان الله الناس دي يا اخوانا لو في الالتزام هتبقى فاتحه على دين ربنا سبحانه وتعالى عرفت يعني وانا مع يعني واحد كان تاجر و- و- وتاب الى الله فبيقول لما كنا واحد مننا ظروفه الماديه تتزنق من تجار المخدرات كان يتمنى ان البوليس يقبض عليه قال لا يقبض عليه ليه قال لي لان اصحابه كانوا هيصرفوا على بيته عشر اضعاف اللي كان بيصرفوا على بيته وهو موجود فيقول لك معلش هتسجن بس العيال تاكل قلت سبحان الله ده دي الشهامه ما بين اللي بيتاجروا في المخدرات وبعض حتى لو شهامه مصلحه فين اللي بيننا وبين بعض رحماء بينهم فين التكافل اللي بيننا وبين بعض فين التواصل اللي بيننا وبين بعض فين فين يا اخوانا فين ان مشاكلك مشاكلي فين ان انا حريص عليك على دنيتك وعلى دينك رحماء بينهم الصفه الرابعه تراهم ركعا سجدا كل ما تشوفهم تشوف العبادة أين عبادتنا إخوتاه أين عبادتنا إخواني في الله العبادة بتاعتنا فين فين جهد العبادة فين جهد الصلاة والصيام واللي يعني في درس من الدروس بقول للإخوة الخميس اللي فات ده يوم 14 في الشهر يعني من ثلاث أيام البيض ويوم خميس يا إخوانا مين اللي صايم يا إخوانا خمسة من وسط الجامع اللي موجود ولا ثلاثة ولا أربعة ولا سبعة يا اخوانا اين العباده اين فكر العباده عندنا تراهم ركعا سجدا الصف العابد ده صف ربنا بيفتح عليه وربنا بيبارك في اقل جهد بيبذله انا عايز اقول ايه انا عايز اقول يا اخوانا ان الرساله اللي انا بادئ بيها من اول الحلقه رساله ما تيأسش رساله ما تحبطيش رساله اوعى تحبط اوعى تيأس اوعى تقول الواقع ده ما فيش فيه فايده اوعى تقول وانا هعمل ايه ده انت هتعمل كتير بالله ربنا اقل مجهود انت هتعمله هيبارك فيه جدا انزل بكره الكليه بتاعتك كده واشتغل في الدعوه وشوف ما تتكسفش اتكلم اي كلمه اي حاجه نتحرك نقول حلال وحرام على بينه من ربنا سبحانه وتعالى ندعو الناس الى الله نذكر الناس بالله كلمي كده واحده متبريه وشوف ربنا يفتح عليك ازاي ولكن نتحمس يا اخوانا نسخن يا اخوانا القضيه في غايه الاهميه وفي غايه الجديه وفي غايه الخطوره المواقف اللي بتبين يعني قد ايه كان الدين ضي- يعني الحق ضعيف او اهل الحق ضعفاء في فتره من الفترات واهل الباطل اقوياء جدا ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى نزل نصرة عظيمة لما ما كل من أهل الحق الطير الأبابيل مش عايزك تنسى المنظر ده أبدا الطير الصغير الضعيف الضعيف اللي رجليه فيها حتة حجرة قد الحمصاية لا قد العدساية وهو بيهجم على الفيلة الرهيبة ربنا ما بعتش اسود عشان يعلمنا ان مش بالقوه مش بالكثره ولا الحق دايما بينتصر بالكثره انا لا انسى ابدا يعني ال- ال- الحفل الغنائي بتاع واحد من اشهر اتنين مغنيين في مصر والوطن العربي كله وعندنا والالوف رايحه ورا الالوف وحمايه بقى القوات الامنيه بقى ما قبل الثوره و- مش عارفين نعمل ايه يا رب نعمل ايه يا رب يا رب ده بيكلم اتنين وده بيكلم ثلاثه و... وانت بتكلم خمسه وهنعمل ايه سبحان الله اقل مجهود اقل دعاء ربنا سبحانه وتعالى في خمس دقائق اتربقت وخرج مضروبا بالاحذيه هو ورئيس الجامعه اللي جابه مضروبا بالاحذيه سبحان الله العظيم بعد خمس دقائق بالظبط ربنا سبحانه وتعالى لا يريد ان انت تبقى بطل ولا يريد ان ان في مليون واحد شغالين ضد الدين يبقى مليون جندي من جنود ربنا والله الموضوع ما هو كده موسى واحد وقف شوفوا ربنا فتح على ايده قدام 70000 ساحر ازاي 1400 صحابي رايحين في مكه عشان يعتمروا شوفوا ربنا فتح على ايدهم قصاد العرب كلهم ازاي الطير الابابيل الطير الضعيفه الصغيره ده يشوف ربنا فتح عليها قدام الافيال ازاي ولكن ان احنا نتحرك عشان كده بحس ان خواتيم سوره مريم سوره مريم اللي احنا المفروض ماشيين في السلسله بتاعتها هنكمل ان شاء الله بس ال- الاحداث الملتهبه في مصر بتخلي ان احنا ماشيين 50 50 غصب عننا مش قادرين ان احنا نخلص لسلسله كامله لان ما ينفعش نشوف ال- الكوارث اللي بتحصل للدين ديت امال مع الدين ازاي فاحنا مضطرين ان احنا ن- ن- نتبع شعار يد تبني ويد تحمل السلاح مره نبني تربيه قلبيه وايمانيه بان احنا نتكلم عن ايات من كتاب ربنا من سوره مريم ومره نحمل السلاح ونتكلم عن هذا الجهاد في هذا الواقع من اجل نصره شرع الله سبحانه وتعالى ومن اجل ايقاظ الملتزمين والملتزمات انتوا ثروه يا اخواني يا بنتي انت واخواتك وانت واخوانك يا ايها الملتزمون في مصر انتوا ثروه الاسلام في الارض لو انتوا قمتوا الدنيا كلها تتغير انا عايز اعمل خطبه باذن الله قريبا اسمها الفرق ما بين خروج ياجوج وماجوج والخ- وخروج السلفيين واحد يقول لك يعني ايه خروج ياجوج وماجوج هيدمر الارض ولكن خروج السلفيين هيعمر الارض طاقات ما الصف السلفي ده مليان كنوز والله مليان طاقات مهوله مليان اخوه زي الورد فيهم كميه صدق بس مش عارفين يعملوا ايه لو كل واحد من دول شال ثغر من ثغور الدين الكره الارضيه هتتغير اخطر طيار مليان كوادر ومواهب وطاقات على وجه الارض هو الطيار السلفي في مصر ولكن لحد دلوقتي عايز نقله زي اللي جاب التاني في العربيه عايز يجيب تالت عايز يجيب رابع عشان العربيه تنطلق بقى الطيار ده عايز نقله الاخوه والاخوات عايزين نقله عايزين زياده شويه صدق شويه حركه شويه عمليه شويه واقعيه شويه نزول للناس شويه ياكل الطعام ويمشي في الاسواق عايزين نقله عايزين نقله والتيار ده هيعمر الكره الارضيه كلها هيعمر التيار واضح مبادئه واضحه ثوابته واضحه مفهوم الشريعه عنده بدون اي تمييع مفهوم الدين وثوابت الدين واضحه جدا مفهوم الحلال والحرام واضح تيار مبني تيار عنده الثوابت الدينيه واضحه والخطوط الحمراء في الشريعه واضحه ناقصه بس ان العلم يتحول الى عمل ان الكلام يترجم في شكل افعال وساعتها الدنيا كلها وجهها هيتغير اخر سوره مريم سبحان الله العظيم لما ربنا يقول الم ترى ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم اذى زي ازيز ال- الغليان بتاع الميه اللي بتغلي يعني تخيل اهل الباطل بيغلوا معاصي غليان تبص على منظر النوادي غليان الشياطين بتؤذهم والعياذ بالله غليان من الشهوات والمعاصي ربنا بيقول لك لقد جئتم شيئا ادى في خواتيم مريم تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الكون مش مستحمل المعاصي اللي بتحصل ربنا بيتكلم عن واقع رهيب واقع مليان معاصي رهيبه واقع كميه المعاصي اللي فيه مهوله طب يا رب انا اعمل ايه ما انا تعبان انا زي زي ال ال الشاب اللي ما قدرش يقاوم ووقع وانتكس ده انا يعني الفتن عليا وعليه بس هو ما قدرش يقاوم انا قاومت بس هي جوه قلبي يعني لولا ينهاهم الربانيون والاحبار يا رب طب انا مش قادر انهى لان انا ضعيف في الواقع ده عارفين بقى اللي هيثبت في الواقع ده يا شباب عارفين بقى اللي هيقف مع دين ربنا في الواقع ده شوف ربنا بقى بيقول بعدها ايه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا جسر امدادات ونعم وعطاءات وفتوحات سيجعل لهم لدول بس دونا عن الدنيا كلها اللي ثبتوا واللي صبروا واللي صمدوا ابشروا اخواتي في الله ابشروا اخواتي في الله ابشروا بفرج الله ابشروا بفتح الله ابشروا والله الواحد مستبشر جدا يا اخوانا الايام الجايه عارفين ليه انا حاسس ان الالتزام هيرجع قوي تاني النماذج اللي الواحد شافها من سنين اول ما التزم تاني الالتزام هيرجع تاني قوي ال- ال- ال- عايزين نرجع اقوياء يا اخوانا عايزين يبقى عندنا قوه عقيده قوه اعتقاد في الحق وقوه قوه رمي للباطل عايزين يبقى عندنا فعلا ايمان صادق يقين صادق دول الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى بيفتح عليهم يعني المواقف ال- ال- الخطيره كتير جدا من ضمن المواقف اللي ال- الحق اهله كانوا ضعاف جدا جدا والباطل اهله اقوياء جدا ولكن في قله ثبتت و- و- وربنا فتح على ايدها فتح مبين غزوه الاحزاب يا جماعه كان ال- الخندق عرضه طوله 5500 متر العرض بتاعه يعني المسافه اللي بيننا وبين ال 10000 كافر المدججين بالسلاح 4.5 متر عمقه 3.5 متر يعني مش حاجه بس هو ده اللي قدرنا نعمله يا رب كان الصحابه حوالين النبي 3000 او ال- الناس حوالين حوالين النبي عليه الصلاه والسلام 3000 بعد ايام 2700 واحد سابوا النبي عليه الصلاه والسلام بقوا 300 بس 300 واحد قصاد 10000 واحد طب ازاي وربنا نصرهم قال تعالى واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ايات عظيمه الصفحه الثانيه من سوره الاحزاب اللي بتخلد الموقف المهول ده اهو واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم واخذنا منهم ميثاقا غليظا ميثاق يا اخوانا ميثاق الوثاق ده حبل الاسير مش بمزاجنا مش بمزاجنا ننصر شرع ربنا ولا لا مش بمزاجنا ننصر دين ربنا ولا لا مش بمزاجنا نقوم لدين ربنا ولا لا عشان كده الفتره اللي احنا فيها ديت فتره الحرب على المبادئ الفوق دستوريه مبادئ الفوق دستوريه يعني ان مصر دوله مدنيه علم إيه، ده علمانيه يعني علمانيه يعني secularism يعني من علمانيه إيه، ديمقراطيه بس ما ينفعش احزاب دينيه الديمقراطيه على اي حد اللي على الدين الدين ملوش دعوه شيوعي ماشي علماني ماشي اي حاجه في اي اتجاه انما دين لا إيه، ال- الشرعيه الدستوريه ديت بقى مسؤوليه الجي يعني كلام صعب وكلام فيه اقصاء لشريعه ربنا سبحانه وتعالى انا بتكلم من وجهه نظر دعويه اي بلا مواربه السياسه فيها يعني كلام آه، يعني ايه ونسيس في الكلام انما الدعوه جنه ونار الدعوه قضيه مصير بنتكلم في مصير امه في الاخره قبل ان يكون قبل ان يكون في الدنيا الوضع خطير جدا ويجب ان احنا نقوم لشرع الله عشان كده النهارده سبحان الله يعني لقيت نفسي من اول النهار يعني مش قادر يعني مسكت القلم وبدات اكتب ورقه عن شريعه ربنا سبحانه وتعالى ورقه زي الورق الوعظ الدعوي اللي ربنا سبحانه وتعالى بيمن علينا والواحد يكتبه وربنا سبحانه وتعالى يعني اللهم لك الحمد بتنتشر يعني بفضل الله كتبت ورقه نحري دون نحرك يا شرع الله لا تكتب اللي في قلبي اللي في قلبي تجاه شريعه ربنا من اول موقف ابراهه وهو رايح عشان يهد الكعبه وربنا يبعت الطيور الضعيفه يعني اقل الامكانيات هتج- هتعمل اعظم المعجزات من اول موقف ابو طلحه وهو بيقول للنبي نحري دون نحرك طب احنا مش هنقول لشرع ربنا نحري دون نحرك يا شرع الله من اول الصحابي وهو بيحتضر في احد والنبي السهام جاي عليه وبيقول لا عذر لكم عند الله ان خلص الى رسول الله وفيكم عين تطرف يا جماعه لا عذر لكم عند الله ان خلص الى شرع الله وفيكم عين تطرف ازاي اللي بيحاربوا شرع ربنا ده ازاي بيحاربوا حكم ربنا ليهم في الدنيا هو حد منهم يقدر انه يحكم نبض قلبه مش ممكن ده قلبه يقف على طول مش قلبك النهارده 25 نبضه بكره 30 نبضه مش ممكن حد منهم يقدر يحكم وتظبيط هرمونات السكر والضغط في جسمه يضيع حد منهم يقدر يحكم كبده حد منهم يقدر يحكم نجم من مليارات المليارات من النجوم والمجرات في السماء حدش يقدر امال هيحكم هيحكم الدنيا ازاي معطاء هيخرج عن حكم ربنا ازاي كبده ما يقدرش يحكم عن حكم يخرج عن حكم ربنا كلته ما تقدرش تخرج عن حكم ربنا النجوم ما تقدرش تخرج عن حكم ربنا هو يخرج ازاي ازاي يعني يخرج عن حكم ربنا سبحانه وتعالى ازاي يا اخوانا كنت يعني الواحد وهو بيذاكر في علم الفلك من باب التدبر في خلق الله سبحانه وتعالى وايات ربنا لقيت ان حوالين الكره الارضيه جوه المجموعه الشمسيه يعني ما بين كواكبها في م- ملايين الحجاره مش كواكب ملايين الحجاره بتطوف في مدار دائري حوالين الشمس بيقول لك الحجر دي الحجاره ديت ممكن هي اللي موتت الديناصورات من الاف السنين على الكره الارضيه الحجاره الصغيره دي بيقول لك الغلاف الجوي ما يقدرش يحرقها زي الشهب يعني ممكن ترجم الارض في اي لحظه تبيد الكره الارضيه كلها في اي لحظه احنا بنتكلم مع مين يا اخوانا يا اخوانا الواحد لقى نفسه وهو بيكتب نحري دون نحرك يا شرع الله ورقه يعني الواحد بيرجو ان انه يبقى بينصر دين ربنا باي حاجه يعني مش مجرد ان الجمعه الجايه احنا نازلين ان شاء الله في مليونيه ميدان التحرير المفروض من الخميس بالليل الواحد هيبقى هناك ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى يعني مش بس ان احنا ننزل في ميدان التحرير وان احنا نقول لا مبادئ دستوريه لا لا السلطه لازم تتسلم للمدنيين لازم ده ق- لازم نصون شرع ربنا لازم نقول صوتنا واقل مجهود ربنا بيجيب بيه اعظم نتيجه انما الواحد حس ان هو عايز ينصر شرع ربنا بحاجه عايز اتكلم عن الشريعه بدات اكتب نحري دون نحرك يا شرع الله وبدا الواحد يعني سبحان الله العظيم يعني يفتكر يعني يفتكر كده وابو سفيان بيقول اعلوا هبل والرسول عليه السلام بيقول الا تجيبوه الا تجيبوه ازاي بيلنا قلب ازاي والنبي عليه الصلاه والسلام لحد دلوقتي نداؤه بيتردد لينا الا تجيبوه الناس دي بتقول لشرع ربنا بره بره مجلس الشعب بره رئاسه الوزراء بره رئاسه الدوله بيقولوا لشرع ربنا بره يريدون ان يعاملوا الله مثل ملكه بريطانيا تملك ولا تحكم بيقولوا ربنا ملكش حكم علينا ربنا سبحانه وتعالى بيقول افحكم الجاهليه يبغون ربنا بيقول اي حكم غير الاسلام ده حكم جاهليه حكم بشر امكانياتهم محدوده وخبراتهم محدوده ازاي نصدقهم بعد ما سمعنا قول الله ان الحكم الا لله وهم بيقولوا اي حد يحكم الا الله اي حد يتكلم في السياسه والاقتصاد الا الله خلاص ماشي okay okay هاتوا لنا واحد من السبعة مليار واحد اللي على وجه الكرة الأرضية أعلم من ربنا وإحنا نمشي وراه هاتوا لنا واحد من السبعة مليار واحد اللي على وجه الكرة الأرضية أحكم من ربنا وإحنا نمشي وراه هاتوا لنا واحد من السبعة مليار واحد اللي على وجه الكرة الأرضية أرحم بينا من ربنا وإحنا نمشي وراه تعالوا نسأل أي واحد شيوعي نحكمك بالرأسمالية هيقول لنا أنتوا اتجننتوا الشيوعي الملحد الغير مؤمن بوجود الله مش راضي يتحكم بغير شريعته المؤمن المسلم والمؤمنة الموحدة يحكم بغير شرع الله ازاي يا اخوانا الاسلام بينتشر في الدنيا انا بكلمكم عن بعض الحاجات اللي الواحد بثها في صدره في هذه الورقه ورقه نحري دون نحرك يا شرع الله يعني اللي الواحد حاول انها تبقى للشباب وللبنات مش بس تبقى للي بيفكر وللنخبه المثقفه من التيار الاسلامي ومن عموم المجتمع لا لا لا انا حاولت ان الواحد يعني ينزل على قدر ما استطاع فيها تبقى لكل الناس تبقى يعني حاجه نثير بيها قضيه الشريعه يا اخوانا يا اخوانا الاسلام بيملى الارض كلها واحنا جايين دلوقتي نقول لا اللي العالم انجلترا فيها حوالي كام 70 مصرف اسلامي وامريكا 26 بنك اسلامي واحنا جايين دلوقتي نقول الاقتصاد الاسلامي لا احنا احنا روسيا فيها 23 مليون مسلم الوقت دخلت منظمه المؤتمر الاسلامي روسيا الملحده الشيوعيه بلجيكا بلجيكا ثلث المواليد فيها مسلمين هولندا في خلال 15 سنه يبقى 50% منها مسلمين باريس 40% منها مسلمين فرنسا فيها 1000 مسجد الكنيسه الكاثوليكيه اعلنت ان عدد المسلمين فاق عدد الكاثوليك الموضوع بقى خطير جدا الموضوع بقى في غاية الخ- الإسلام بينتشر ولسه ينتشر والإسلام قادم وربنا سبحانه وتعالى هينصر دينه أيما نصرة وأعظم نصرة يا إخوانا يعني مش عايزين إن إحنا مش عايزين إن إحنا مش عايزين إن إحنا ما نبقاش فاهمين شرع ربنا عظيم قد إيه هتعملوا فتنة طائفية ومين اللي حمى الكنائس أيام الثورة غير المسلمين والملتزمين أصلا عايزين نبقى يعني موشا ديان قال محمد مات خلف بنات يوم 5 يونيو 67 احنا عايزين نقول له محمد خلف رجاله عليه الصلاه والسلام هيوروكوا يا يهود بعد ما يطبقوا شرع ربنا سبحانه وتعالى يعني يعني الورقه ديت المفروض انها نداء لشباب الجامعات وشباب النوادي والملتحين والمنقبات هو الاسلام ده دين سلفيين واخوان بس لو واحد مننا شاف واحد بيدوس على المصحف هيسكت له مش ممكن شرع ربنا بيتداس عليه دلوقتي شرع ربنا بتنتهك حرماته دلوقتي الدنيا مليانه انتهاكات لشرع ربنا ده عشان حكم واحد اتكسر الربا ربنا قال ائذنوا بحرب من الله ورسوله امال كل الاحكام اللي مكسوره في المجتمع ديت نعمل فيها ايه ونوديها فين يا اخوانا مصر ممكن تعيش من غير نيل مصر ممكن تعيش من غير شمس انما مصر مش ممكن تعيش من غير شرع ربنا اديكم شايفين اهو الليبراليين بيكفروا بليبراليتهم والعلمانيين بينقلبوا على علمانيتهم ويقولوا لا مش عايزين حريات موافقين على المبادئ الدستوريه ليه ده انتوا اللي كنتوا بتقولوا حريه الانتخابات وحريه مش عايزينها مش عايزينها ليه اصل الاسلام هيوصل والله لو الاسلام او الجيش لا يبقى الجيش يبقى احنا حكم عسكري حكم عسكري انما اسلام لا وحكم اسلامي ودين ربنا وشرع ربنا لا من خذل مسلما خذله الله يوم القيامه امال اللي يخذل الاسلام هيحصل له ايه اوعوا نقول يا اخوانا زي ايام يا اخوانا اصحاب الفيل عادوا من جديد يا اخوانا اصحاب الفيل عادوا من جديد المحاربين لشرع الله ماليين الوقت الدنيا هنقول للبيت رب يحميه للشرع رب يحميه ولا هنقف نحي نحي نحمي دين ربنا سبحانه وتعالى يعني انا حاولت ان الورقه دي تبقى رساله لشباب قطر بنات الدوحه شباب الرياض رجال تونس نساء الجزائر حاولت ان الورقه دي تبقى يعني رساله لل- لل- للجميع رساله للجميع اوعى تخجل من دينك اوعى تخجلي من دينك دي الرساله اللي الواحد حاول يوصلها ان عباد البقر بيتصوروا وهم نازلين تحت البقره بيتبرقوا بالابوال بتاعتها ومش مكسوفين احنا هنتكسف من ديننا انت هتتكسفي من شريعتك اللي هي اعظم شريعه في الوجود كله بني اسرائيل يا جماعه ربنا حكم عليهم 40 سنه بالتيه عشان حكم واحد من احكام الشريعه رفضوه ادخلوا الارض المقدسه قالوا انها هنا قاعدون انها محرمه عليهم 40 سنه يحيى ذبح عشان حكم واحد من احكام الشريعه حكم زواج المحائز زنا المحارم حكم ان واحد عايز يتجوز بنت اخته ملك اليهود الظالم هيرود عايز يتجوز سلومي بنت اخته ذبح وسيده زكريا نشر بالمنشار عشان حكم واحد من احكام الشريعه ما نفديش الشريعه بروحنا ليه يعني بالنسبه للورقه باذن الله سبحانه وتعالى انا المفروض كنت اتكلم عن غزوه الاحزاب لعلها تبقى حلقه تانية باذن الله سبحانه وتعالى لان الوقت فعلا ازف ولكن انا كان نفسي بس يبقى فيه يعني تعريف ب آه، آه، يعني قيمه آه، آه، العمل لدين ربنا سبحانه وتعالى اللي يقدر يعمل حاجه يعملها اللي يقدر يعمل حاجه التانيين دول سابوا الشريعه بتاعتهم الغرب لانهم كانوا افشل عصر في عصورهم اللي اتبعوا فيه شرعهم المحرف طبعا احنا دلوقتي ازهى عصر في عصورنا في التاريخ اللي اتبعنا فيه شرعنا احنا مالنا يعني احنا عقولنا فين احنا مالنا ومالهم ال- بالنسبه للورقه باذن الله سبحانه وتعالى ورقه نحري دون نحرك يا شرع الله يعني بفضل الله اتكتبت واتكتب الكمبيوتر وخلاص هي في التجهيزات والتقفيلات الاخيره ويعني ان شاء الله في خلال يومين هتبقى اه، اتصممت وبتطبع وكده باذن الله سبحانه وتعالى يعني في ال- الساعات القادمه ان شاء الله اه، اللي عايز الحصول عليها الارقام موجوده الرقم رقم نشر الهدايه الرقم الثابت المستمر يعني اللي اعتقد انه هيبقى مع كتير جدا منكم رقم نشر الهدايه هتلاقوه موجود ان شاء الله بعد الحلقه باذن الله سبحانه وتعالى على موقع الطريق الى الله على النت على صفحه الفيسبوك بتاعه الطريق الى الله على صفحه الفيسبوك الخاصه بتاعتي اللي مش عارف يدخل على فيسبوك بسيطه على جوجل يضرب الطريق الى الله هيقول آ- أط الف لام طه هيلاقي اول حاجه جوجل بعتها له اللي هي موقع الطريق الى الله يضرب يدخل يجيب الرقم باذن الله سبحانه وتعالى يتصل بنشر الهدايه عشان عايزين ميدان التحرير الجمعه الجايه يتملى بالورقه دي عايزين جامعات مصر نوادي مصر كل مكان ومش نقف على ورقه وكل واحد منكم يعمل اللي يقدر عليه اللي يقدر يعمل ورقه اللي يقدر يعمل اللي يقدر يتكلم في كل مكان انا يعني بدعوكم بدعوكم الى مليونيه الجمعه القادمه باذن الله سبحانه وتعالى في ميدان التحرير هننزل ليه هننزل لان في حاجه اسمها المبادئ الفوق دستوريه اللي نزلنا عشانها في شهر سبعة يعني مش عايزين مبادئ استرتش يعني يعني كنا في شهر سبعة الدنيا حر فيعني نزلنا يعني هل لما جه شهر 11 بقى والدنيا بقت برد المبادئ انكمشت بالبروده يعني المبادئ لا تتبدد بالحراره ولا تنكمش بالبروده نزلنا في شهر سبعة عشان المبادئ الفوق دستوريه ما تتعملش وهننزل في شهر 11 ان شاء الله عشان المبادئ الفوق دستوريه ما تتعملش وعشان يعني الجيش يقول لنا هيسلم السلطه للمدنيين امتى يعني ايه هيسلم السلطه للمدنيين الكلمه دي بنسمعها يعني ايه يعمل ايه يعني ده ده الدنيا كانت تخرب يا جماعه يسلم السلطه للمدنيين يعني بعد ما تخلص انتخابات مجلس الشعب يتعمل انتخابات رئاسه هي دي تسليم السلطه للمدنيين ده معناها ده معناها ان يتعمل انتخابات رئاسه بعد انتخابات مجلس الشعب هو ده معناها مطلب بسيط جدا بنحترم جيش مصر اللي ربنا نصره على اليهود في 73 بنحترم الجيش وبنحترم التخصصات وبنحترم ان كل واحد يشيل التخصص بتاعه الدوله بيحكمها المدنيين بتوعها والشرعيه الدستوريه بيحميها المدنيين مفيش حاجه اسمها جيش يحمي شرعيه دستوريه ده كده يعني يعني وضع كده يعني خطير جدا وضع صعب جدا شريعه ربنا فوق الجميع شرع ربنا فوق اي حد يعني بنؤكد الدعوه يعني على النت ان شاء الله باذن الله هننزل رقم عشان اي حد من مصر يعرف يعني يوصل لميدان التحرير ازاي او يعني ايه يعني ازاي ان احنا يبقى في خط ساخن للتواصل مع مصر كلها فيما يختص بنزول المليونيه الجمعه الجايه باذن الله سبحانه وتعالى يعني اتمنى ان الكل ينزل يا اخوانا اتمنى ان كل الرجال ينزلوا باذن الله سبحانه وتعالى عشان بس انا نازل لنيتي ايه عشان انصر شرع ربنا لان المبادئ الفوق دستوريه لو اتعملت شريعه ربنا كده قدامنا 100 سنه ما حدش يتكلم بقى في شريعه هيبقى شريعه ازاي خلاص الموضوع هيبقى خلص فلازم ان احنا يعني يبقى لينا موقف زي ما كان لينا موقف في شهر سبعة وبعدها وصلت لنا رسالة ان الرسالة وصلت باذن الله سبحانه وتعالى نصرة شرع ربنا مش على قد المليونية نصرة شرع ربنا انك تتكلم في كل مكان عن الشريعة انك انت تعمل كل ما تستطيع للشريعة انك انت تعيش تتكلم عن شرع ربنا سبحانه وتعالى الرقم الساخن بتاع المليونية باذن الله هيبقى موجود برضو على الطريق الى الله وعلى صفحه الفيسبوك بتاعتي وبتاعه الطريق الى الله بالنسبه للرقم بتاع ورقه نحري دون نحرك شرع الله يعني اللي عايز يبدا بس ايه يعني يشوفها من الوقت ويعرف آه، يطلبها من الوقت ان شاء الله هتبقى موجوده باذن الله من اول الليله على موقع الطريق الى الله الرقم بتاع نشر الهدايه وعلى صفحه الفيسبوك بتاعتي الخاصه دكتور- www.facebook.com/دكتور حازم شومان وعلى صفحه الفيسبوك الخاصه بتاعه موقع الطريق الى الله يعني آه، ربنا سبحانه وتعالى يسددكم وربنا يفتح عليكم وربنا ينصر بينا جميعا الاسلام وربنا يستعملنا ولا يستبدلنا وربنا يستخدمنا جنودا لنصره دينه في الارض وربنا يرزقنا كلمه الحق وربنا يرزقنا الثبات على الحق انه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا
نور في الظلمات